إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد يعني جلس احد السلف في ذات مرة يذكر الله سبحانه وتعالى وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى فجاء قوم قعدوا معاه يعني قاعدين يكلموه يسألوه وهو يقول لهم اذكروا الله فيقعدوا شوية يذكروا الله وبعد كده شوية تانية يقعدوا يكلموه يسألوه اذكروا الله وبرضه مفيش فايدة قاعدين يكلموه فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول كل الناس زاهدون فيك يا رب كل الناس زاهدون فيك يا رب يا جماعة احنا فينا ناس كتير جدا تقدر تتكلم عن العربيات ساعات وتقدر تتكلم عن الموديلات والمكياج ساعات وتقدر تتكلم عن الموبايلات ساعات وما تقدر ما تقدرش تتكلم عن الله خمس دقايق قال لك طب ليه لان احنا حبينا الحاجات دي وما حبيناش الله سبحانه وتعالى في حين ان اللي بيتكلم على العربيات ده هاته الوقت هنا هو تخليه يكلمنا عن عربيه معينه من كتر انبهاره بيها وحبه ليها هيبهرنا كلنا بالعربيه ده ايه قال له طب ليه امال لو جه يتكلم عن الله ممكن تلاقي الكلام فاتر وتلاقي القلوب فاتره وتلاقي الناس مش منفعله ليه الزهد اللي في الله اللي عندنا ده يا جماعه ليه الزهد اللي في احنا عايزين نتعرف على الله عايزين نبقى من اهل معرفه الله سبحانه وتعالى طب ما احنا عارفين ربنا في في كل حاجة معرفة خاصة ومعرفة عامة يعني الطب مثلا روح اسأل واحد مزارع او واحد فلاح في الارض قول له ايه رأيك في الطب يقول لك اه والله ده الطب ده حاجة كبيرة قوي والدكاترة دول ناس كويسة ويا ريت ولادي يطلعوا دكاترة و و يقعد يتكلم بهذه الطريقة دي معرفة عامة انما تعالى هات الطبيب بقى قول له ايه رأيك في الطب يقول لك اليوم اللي انا دخلت فيه كليه الطب وست سنين قاعدين نذاكر وفي الاخر 130 جنيه في الشهر يعني لو دكتور واتجوز دكتوره ما يجيبوش ايجار الشقه بمرتبهم ليه هو دي المعرفه الخاصه بقى فالمعرفه الخاصه ممكن تغير تصورك عن الشيء ترفعه في نظرك او تقلله في نظرك كذلك مع الله يا جماعة الناس الوقت عارفة ربنا بس معرفة عامة احنا عايزين معرفة خاصة لله سبحانه وتعالى عايزين نعيش مع معاني الثقة في الله حياة القلب مع الله تعلق القلب بالله الافتقار والانكسار بين يدي الله ولكن اول معنى تجاه معرفة الله عايزين نعيش معاه من اول الليلة معنى حب الله حب الله احنا اتكلمنا عن حب الله ولا ايه يعني بعض الشباب لما بنيجي نتكلم عن حب الله يقول لك بس انا هنتكس ليه اصل ما بتكلمنا عن حب الله بتحسسنا ان الموضوع بسيط مين اللي قال كده يا جماعه انا بتكلم عن الحب لان عاطفه الحب عاطفه تغييريه هائله اخطر عاطفه ممكن تغير الانسان وتقلب كيانه عاطفه الحب طاقه هائله لما بتيجي في صدرك ممكن تقلب حياتك كلها ازاي ما سمعتوش عن الراجل اللي في الدوره الاولمبيه اللي فاتت قبل ما الفريق بتاعه يلعب الماتش راح نزل في الملعب وقام مولع في نفسه وقال انا بهدي روحي للفريق ما هو ده حب هو يعني هو حب طاير النفس بس هو حب ما سمعتوش عن اللي انتحرت لما المغني اللي هي بتحبه مات ما سمعتوش عن المغني اللي بيقعد 15 ساعة كل يوم يشتغل في ال... في الالحان والاغاني حب يا جماعة من شدة الحب ما قابلتش واحد صاحبك ساب السجاير انت التزمت ولا ايه لا ده اللي انا بحبها قالت لي سيب السجاير ما قابلتش واحد صاحبك قاعد يذاكر ليل نهار وهو ما كانش بيطيق المذاكرة ليه اللي انا بحبها اتفقت معاها ان انا هذاكر وهنجح وهبقى انسان مجتهد الحب يا جماعة بيغير حياة الانسان تماما بيقلب حياتك بدليل ان اي طالب قاعد قدام الوقت بيخاف انه يسقط ومع ذلك ما بيذاكرش قال لا يعني الخوف ما غيروش في حين ان هو لو حب حد او حب واحده تلاقي حياته كلها اتقلبت وبيجري في تنفيذ مرضاتها يبقى عاطفه الحب الشباب الوقت فيه ازمه شديده يعني ممكن تلاقي عدد ضخم جدا من الشباب بيدخل الجامع ولكن كثير جدا منهم بيدخل بعد ما بيخرج بعد ما يدخل الشباب الوقت بيدخل الجامع ويجي يخرج بره يقول لك انا مش قادر اقاوم الشهوات عايز طاقه ايمانيه جواه تخليه يقاوم الشهوات طب يقاوم الشهوات ازاي في درس النار لو تفتكروا قلت لكم قلت لكم ان ده اخر الوعظ يعني اللي بعد الخوف من النار مفيش حاجه على فكره يا جماعه انا للاسف الشديد بتراجع في هذه اللحظه عن هذا القول لان اللي اشد من الخوف من النار واللي اشد من الخوف من القيامه واللي اشد من الخوف من الموت والقبر واللي اشد من الخوف كله الحب عاطفة الحب لو ملأت قلوبنا هيبقى لها اثر تك... اثر تغييري هائل اقوى من اي عاطفة اخرى عشان كده يا جماعة الحب الحب بيخلي فيه طعم لعبادتك فيه طعم لدخلتك كده للمسجد امال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ثلاثة من كنا فيه وجد ايه حلاوة الحلاوة هو الايمان له حلاوة لا حاجة كده بتدعي عارفين حلاوة الايمان دي بالتعبير البلدي بتاعنا او بالتعبير الوعظي بتاعنا بمعنى ادق لذة العبادة يا جماعة ان الدين بقى له لذة تلاقي الشاب بقى عايش فرحان عايش فرحان ازاي عايش وهو بيقرأ قرآن مش بيقرأ ده عايش قرآن عايش ذكر وهو بيذكر الله عايش صلاة وهو بيصلي تلاقيه فرحان وهو جاي الدرس وفرحان وهو قاعد في الدرس وفرحان وهو خارج من الدرس رايح يصلي قيام ليل وفرحان لما خلص سهرة المذاكرة وبيمسك المصحف عشان يقرا له حزب قرآن ولا حاجة وفرحان وهو رايح خطبة الجمعة بدري وهيقعد بدري في الصفوف الأولانية وفرحان وهو رايح يقعد مع صحبة صالحة فرحان عايش كان الجنيدي يقول واها يا أيام البدر واها يا ايام البدء انت فين يا ايام اول الالتزام واول الاقبال على الله جنة جنة من المشاعر الواحد عايشها ليه الحب عاطفة الحب هي اللي بتجيب ال- ال- الشعور ده في العبادة تخليك فرحان وانت داخل العبادة وانت جواها عايش فيها وانت بتسيبها زعلان انك انت هتسيبها وبعد ما تخلص العبادة مشتاق انك ترجع لها تاني فيما سماه رسول الله انتظار القيام بعد انتظار الصلاة بعد الصلاة وانتظار القيام بعد القيام وانتظار جلسة الضحى بعد جلسة الضحى تزيد اللذة اكتر تنقلب اللذة في حياتك يعني ايه يعني بعد ما كانت لذة الشاب انه يبص البنت ولا يمشي مع دي ولا يكلم دي ولا يسمع اغنية ولا يشرب سيجارة بقت لذته انه يصلي ويسجد ويعبد وان هو يجري في الطريق لله بعد ما كانت لذته انه ينزل يلعب ماتش كورة يفضل من العصر لغاية العشاء يلعب المغرب يدن عليه ما يصليش لله بقت لذته انه يقرا قران ويتبكى وان هو يخشع في قيام الليل بعد ما كانت لذته انه يوم الخميس يخرج يسهر في النادي ويسهر على القهوه بقت لذته انه يجي درس يوم الخميس ويحضره وبعد الدرس يتمشى مع الصحبه الصالحه ويروح مكتبه اسلاميه يجيب شريطين ويروح البيت طاير انه هيسهر الليله مع الشريطين دول بعد ما كانت لذته انه يوم الجمعه الصبح يصحى بدري عشان هيطلع رحله مختلطه بقت لذته انه يوم الجمعه يصحى بدري عشان يروح الجامع يقعد في الصفوف الاولانيه ده النهارده الشيخ محمد حسان ولا الشيخ محمد يعقوب جاي يحضر في الصفوف الاولانيه وتلاقيه قاعد يقرا القران بفرح واول ما الشيخ يطلع على المنبر تلاقي قلبه بيرقص مع والشيخ قاعد يتكلم وتلاقيه فرحان طول الدرس او طول الخطبه واول ما الخطبه تخلص يخرج ده بيقول الدرس النهارده كان حلو وده بيقول الدرس النهارده كان وحش حلو ايه وحش ايه هو مش عايش مع الكلام ده خالص هي كل قضيته انا رايح اطبق الكلام اللي انا سمعته لذته اتقلبت يا جماعه لذته اتقلبت ممكن تلاقي شله التزمت كلها ولكن واحد منهم بالذات مجتهد قوي في الدين مجتهد قوي في الحياه في حياه الدين عايش دين ليه لان الحب عنده اعلى هو ده الحب بقى الفرق بين عباده الخوف وعباده الحب هو ده عباده الخوف دي تبقى عايز تعمل الحاجه واول ما تخلص تقول الحمد لله اني خلصتها عباده الحب تبقى رايح فرحان ومش عايز العباده تخلص فعاطفة الحب هي اخطر عاطفة يمكن ان تغير الانسان يعني لذتك كده انك انت الفجر تصحى تروح تصلي في الجماعة الشرعية يعني كنا بنصلي امبارح لو حد منكم كان بيصلي في الجماعة الشرعية الفجر الامام قرأ بصورة غافر كلها حزب في صورة في, في صلاة الفجر اخ بعد ما خلصنا بيقول انا اول مرة افهم حديث رسول الله من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله فيعني اه لذتك انت عايشها الواحد اول ما التزم والله يا جماعه كان امنيه حياتي ان انا يعني اشيل كده يعني هدومي على كتفي كده وامشي اقعد اكلم الناس عن ربنا وعن الدين لغايه ما اموت من شده حبك للطريق اللي انت ماشي فيه فاحنا فين من هذا الكلام يعني قابل اي واحد في الشارع كده مهما كان افسد الناس قول له انت بتحب ربنا هيقول لك ايه بحبه مفيش حد هيقول لا ابدا ليه يا جماعه رغم انه قد يكون ما بيحبش ربنا عارفين ليه لان كل الناس فاهمه كويس قوي ان بعد كل اللي ربنا عمله لنا لو ما حبناهوش نبقى ناس جاحدين ومفيش حد يرضى يوصف نفسه ان هو جاحد ابدا حب الله يعني امبارح وانا خارج من المسجد كده في صلاه المغرب فلقيت الدنيا بتشتي افتكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الدنيا تشتي كان ي- يجيب ثوبه ويقعد ياخد المطر في الثوب بتاعه ويقول هذا حديث عهد بربي ده جاي من عند ربنا ده جاي من عند حبيبي شايفين حب الله يا جماعه شايفين الرسول لما كان بيقبل الحجر الاسود ليه ده جاي من عند ربنا ده من فوق من عند الله سبحانه وتعالى شايفين الرسول لما راح للسيده عائشه وهو معاها يعني و... يعني امراته وممكن يكون شهوه الرجل ساعتها للمرأة يقول لها ذريني اتعبد لربي تقول له يا رسول الله اني لا احبك و... ولكن يعني احب ما تحب فتسيبه السيده عائشه تق... تقول فقام رسول الله يصلي ويبكي ويبكي ويبكي حتى بل حجره ثم ظل يبكي ويبكي حتى بل الارض ده بكاء حب يا جماعة ده بكاء حب وشوق الى الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احلامك ايه لما بت... الشاب دلوقتي ينام يحلم كده يا سلام بقى وانا ماشي معاها بقى كده و... ودخل عليها 150 شاب وضربتهم كلهم قدامها و... ويقعد يعيش بقى كلام فاضي كلام... الرسول لما كان بيحلم كان بيحلم بايه هو كان بيحلم عليه الصلاه والسلام كان يقول لك ايه وددت لو اني رجعت لو اني قاتلت في سبيل الله فاقتل ثم احيا ثم اقاتل في سبيل الله فاقتل ما ينفعش يا رسول الله بس نفسي من شدة حبه لله ثم احيا ثم اقاتل في سبيل الله فاقتل من شدة حبه لله انا عايز اعمل اي حاجة تحببك فيا يا رب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شوف لما كان بيدعي ربنا يقول اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك يعني يا رب خلينا احبك وخلينا احب اللي بيحبك وخلينا احب كل سكه توصلني لحبك شايفين الحب يا جماعه حد شاف حب بالمنظر ده يا بي اخر حاجه بتفكر فيها قبل ما تنام ايه الاخت ولا الاخ ولا النساء ولا الرجال بتفكروا فيه قبل ما تناموا الرسول اخر حاجة قبل ما ينام اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك انت وجهة قلبي يا رب فكان عايش مع الله سبحانه وتعالى يا عائشة ان قل ان عيني تنام ولكن قلبي لا ينام مع الله ده ينفع خوف يا جماعة ما ينفعش خوف عايزين نعيش مع معاني الحب دي عايزين نعيش مع قويس ال... قويس القرني واحد دخل يصلي معاه الفجر في مسجد عشان عايز منه سؤال فبيقول فصلى يذكر الله حتى جلسة الضحى فالراجل حسب انه هيخلص فضل يذكر الله لغاية الظهر ايه يا عم ده في ايه الراجل مشي ولا راح ولا جه لغاية العصر لغاية المغرب لغاية العشاء ثم قام يصلي من العشاء حتى قبيل الفجر يقول الرجل فلما اقترب الفجر جلس جلسة فغلبته عينه فنام دقائق فانتبه وهو يقول اعوذ بالله من عين النوامه يا سلام العباده دي عباده ايه عباده انس بالله دي عباده الانس بالله كان ابن تيميه يقول يعني يعني ماذا سيفعلون اعملوا لي ايه يقدروا يعملوا لي ايه ان سجني خلوه سجنك خلوه ده انت هتبقى لوحدك ده منى عين ان ابقى لوحدي قال لا مفيش حد معاك وانا عايز حد معايا ليه يشوش على خلوتي مع الله ازاي ابو سليمان الدراني كان بيقول ان اهل الليل في ليلهم بتوع قيام الليل يا شباب الذ من اهل اللهو في لهوهم اسمع ولولا الليل ما احببت البقاء في الدنيا من شدة حبه للخلوة مع الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الله ده انت كلامك جميل قوي يا رب ده انت اللي اللي يتكلم اللي يسمع كلامك يحس بحب هائل ناحيتك قال رب ارني انظر اليك نفسي اشوفك يا رب شايفين الحب يا جماعة العلماء بيقولوا يعني يعني العلماء بيقولوا يعني سيدنا موسى صبر ازاي على كلمة لن تراني ازاي مع كل الحب والشوق اللي كانوا في قلبه رب ارني انظر اليك نفسي اشوفك يا رب نفسي اشوفك ده من كتر الحب يا جماعة مش هو سيدنا موسى هو نفسه اللي قال في سورة طه وعجلت اليك رب لترضى جاي لك يا رب مخلص اخر امتحان وجري على بيتك يا رب مخلص المذاكرة اللي ورايا وجري على السجادة صلي قيام الليل يا رب مخلص المحاضرة اللي ورايا وجري على المسجد اصلي يا رب مخلص الشغل الدنيوي اللي ورايا وقلبي بيجري بيا ناحية ربنا سبحانه وتعالى وعجلت اليك يا رب لترضى احدى النساء النساء يا جماعة كانت قلوبهم بتفيض نساء السلف بالحب لله ذهبت الى مكة لم تكن من اهل مكة بتقول لهم اين بيت ربي اين بيت ربي اين بيت ربي فقعدوا يدلوها على مكان الكعبة فلما شافتها قالت هذا بيت ربي فقامت منطلقة اليها ثم وضعت خدها عليها فلما هزوها وجدوها قد ماتت من شدة حب الله سبحانه ومن الحب ما قتل ومن الحب ما قتل من شدة حب الله سبحانه وتعالى امرأة فرعون بعد ما كانت ملكة بعد ما كانت السيدة الاولى في البلد بتاعتها بتقول رب ابن لي عندك بيتا خدوا بالكم يا جماعه ما قالتش رب ابني لي بيتا في الجنه قالت عندك عندك قبل ما تقول البيت انا عايز ابقى عندك يا رب انا عايز ابقى في جوارك يا رب انا عايز ابقى عندك يا رب من شده الحب يا جماعه دي عاطفه الحب اللي احنا عايزين نفتح عيننا عليها يعني ابن مسعود لما كان يجي له مصحف كان يمسكه ويحضنه ويقول كلام ربي كلام ربي مش قضية ان الكلام جميل قضية ان ده من عند ربنا قضية ان الجواب جاي لك من اللي بتحبه تمسكه تقعد تبوس فيه وتقراه وانت فرحان انت ممكن ما انتش ما انتش مركز اصلا الكلام بيقول ايه انما ده الجواب ده من عند اللي انا بحبه كلامه ربي كلامه ربي الله اكبر فين الحب ده في حياتنا فين الحب بس ابن مسعود حب المصحف والمرأة دي حبت الكعبة انما الحاجة الغريبة جدا ان عشان ربنا في واحد حب ايه احب السجن يا جماعة رب السجن احب الي مما يدعونني اليه ليه اصل هو معاك يا رب معاك يا رب حد حاسس بالكلمه دي يا جماعه معاك يا رب انا في السجن ده هبقى معاك يبقى السجن ده احب مكان ليا في الدنيا انا في المسجد هبقى معاك يبقى المسجد ده احب مكان ليا في الدنيا انا في النادي هبقى مش معاك يبقى ابغض مكان على قلبي في الدنيا انا مع صحبه السوق ابقى مش معاك يبقى ابغض قعده على قلبي في الدنيا انا في قيام الليل هبقى معاك يبقى اجمل وقفه على قلبي في الدنيا معاك يا رب حاسين بالمعاني دي ايه ايه, إيه الحب الهائل ده ايه ينابيع الحب الهائل ده جابوا الحب ده كله منين الينابيع الهائله بتاعت الحب دي جابوها منين ما هو ديننا كله حب يا جماعه ديننا كله حب والله ازاي ده يعني شوف الرسول عليه السلام في حديث سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظل يوم القيامه ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه انا عايزكم تركزوا في ثلاث كلمات في الجمله ده ايه رجل ذكر الايه النار الله خدوا بالكم الله ده من اهل معرفة الله خدوا بالكم ففاضت عيناه يعني عين نزل منها دمعة ولا العينين انهمر منهم الدموع العينين انهمر منهم الدموع وكلمة فاضت يعني بكاء من غير نهنها بكاء من غير تشنج لما تروح مثلا درس ولا حاجة والامام صوته حلو كده ويطلع يقرا قرآن تلاقي اللي على يمينك واللي شمالك قاعدين يتشنجوا في القراءة ويبكوا ده بكاء خوف انما لما العين تفيض ده مش بكاء خوف يا جماعة ده بكاء حب ده بكاء شوق العين لما تفيض ملوش دعوه بالخوف ده خالص بكاء الخوف بيبقى الواحد بيرتجف فيه وبيتهز يعني كثير مننا جربوا بالتاكيد بكاء الندم بكاء التوبه انما بكاء الحب تلاقي انك انت اللي جنبك ما انتش حاسس بيه تبص لوشه تلاقي عينيه متغرقه بالدموع شايفين يا جماعه في عباده في الاسلام بتدل على شده حب المؤمن لربه حد يعرف يقولها لي عباده خطيره جدا في الدلاله على شده حب المؤمن لربه الطواف يا جماعة الطواف انتوا عارفين الطواف ده علامة على ايه ولله المثل الاعلى لو انا جبت بيت وجبت قطة ولدت وجبت ال- الابن بتاعها والبنت بتاعتها حبسته في البيت والقطة بره القطة تقعد تعمل ايه تقعد تطوف حوالين البيت عايزة تلاقي اي مدخل تدخل فيه ليه بتحب بنتها الطواف علامة اوصل لك ازاي يا رب اوصل لك ازاي عشان كده عبادة ملائكة السماء السبعة الطواف حافين من حول العرش عبادة يا جماعة العبادات دي مش مش عايزين ناخد العبادات انها طقوس وبقوم وقف العبادات دي عايزين نعرف المعاني القلبية الخطيرة اللي فيها فيها معاني هائلة لو حسينا بيها الحج ده مثلا من قبل مكة ب 400 كيلو تروح ت- تحرم في ابيار علي من قبل مكة ب 400 كيلو ليه مراسم ملكية ما هو كل ملك له مراسم ملكية للدخول عليه المراسم الملكية للدخول على الله من قبل الدخول ب 400 كيلو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 400 كيلو انتوا عارفين النبي كان بياخد المسافة دي يا جماعة مش في اتوبيس زي ما احنا بناخدها ده كان بياخدها على ناقة قال لا يعني يعني وكان ممكن يبقى جزء منها مشي كمان قال على ناقة يعني تخيلوا 400 كيلو قال فيهم كم مرة لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك جملة لبيك لا شريك لك لبيك جملة ان الحمد والنعمة لك والملك جملة لا شريك لك جملة كل جملة بتتقال في متر يبقى 4 متر يعني في الكيلو يقولها 200 مرة 250 مرة يعني في ال 400 كيلو يقولها 100 ألف مرة يعني عشان يدخل على الملك يقول 100 ألف مرة لبيك اللهم لبيك يبقى ده ايه ده تعظيم طب ما يدخل بقى ويشوف الجمال ويشوف الجلال ويشوف الكمال القلب يلتهب فيه الحب فيبدأ يطوف بقى من شدة الحب اللي بيستعرف القلب ساعتها يبقى حب وتعظيم طب اوصل لك ازاي يا رب ما انت قلبك خلاص اتملى حب ليه وتعظيم اوصل لك ازاي روح بقى اسعى يعني ايه اسعى السيدة هاجر لما كانت بتسعى بين الصفا والمروة يعني ايه تسعى يعني ما كانتش بتمشي كانت بتجري وهي بتجري تروح الفرج جه من هنا تجري لا ما جاش من هنا طب يمكن جه من هناك تجري لا ما جاش من هناك طب ارجع يمكن يكون جه من الناحيه دي تجري لا ما جاش يبقى لما ربنا سماه سعي معناه انك انت عايز توصل لربنا فبتجري وانت منطلق لله مجاهده تجاهد تتعب مش ال يعني مش واخدينها صلاه لا واخدها بكل عزيمتك و- وقدرتك في الطريق لله سبحانه وتعالى والفرج من هنا طب طريقك من هنا يا رب طب طريقك من هنا انك انت ما تسيبش طريق يوصلك لربنا ما تجريش وتحاول فيه يا رب انا الصحبه الصالحه توصلني ليك اموت نفسي عشان الاقي صحبه صالحه هذل نفسي للملتزمين عشان يتعرفوا عليا يا رب انا ال- الدروس هتوصل يا رب انا التربيه القلبيه واصلاح قلبي هيوصلني ليك هموت نفسي في اصلاح القلب اي سكه هتوصلني ليك ولما تلاقي الفرج ما جاش وتروح السكه التانيه ترجع بتفضل رايح راجع رايح يعني لما امشي بقى واقول خلاص الباب ما اتفتحش هفضل واقف على الباب وافضل ارجع على الباب مين فينا يا جماعه اللي عنده المعاني دي شايفين معاني العبادات خطيره ازاي اللي حجه في قلبه المعاني دي زي اللي حجه والمعاني دي مش في قلبه الحج من اخطر العبادات الداله على حب العبد لله من العبادات الهائله الداله على حب العبد لله يا جماعه ده اسم الله اسم الله معناه حب معناه الحبيب اللي انت بتحبه من ولها الفصيل الى امه يعني اشتاق وحن وبيحبها فالاسم نفسه كله حب اسماء الله الحسنى هتلاقي كثير جدا منها اسماء حب تلاقي ربنا يسمي نفسه الغفور ويكب اسمع بقلبك بقى ما تسمعش بودك الوقت اسماء الله الغفار الحليم الله الشكور الودود اللطيف البر الحفيظ الولي الرحيم الرحمن الرؤوف الكريم قال انت سمع التواب الوهاب سامعين يا جماعة الرحمن سامعين العفو سامعين اسماء الله البر سامعين اسماء الله غير اسماء الجمال بقى بديع السماوات والارض اسماء الله سبحانه وتعالى كلها اسماء حب والعبادات كلها حب كلها انك بتقدم ما يحب الله على ما تحب انت ما هو الصوم نفسك في الاكل والشرب بس ربنا يريد ان انا ما كنتش قال لا طب ما الجهاد نفسك اه أح الله احب الي من نفسي طب ما الزكاة الله احب الي من مالي يعني الكلام اللي فات ده انا عايز اقول منه ايه الكلام اللي فات ده انا عايز اقول ان الدين كله حب يا جماعة الدين كله حب عاطفة الحب دي لو مش في قلبك يبقى انت بتعمل ايه عاطفة الحب دي لو مش موجودة في قلبك وقابلت ربنا وعرض عليه قلبك ولم يجد فيه حب يبقى قيمتك ايه عند الله عاطفة الحب يا جماعة لو كل اللي في قلبك ناحية ربنا خوف بس يبقى ربنا ما يفرقش عنك عن دكتور المادة اللي انت تمتحن فيها اخر السنة ولله المثل الاعلى قال لا لازم يا جماعة علاقة الحب بيننا وبين الله تبقى علاقة حية ضخمة ليها ك... ليها جزء واسع جدا في حياتك وسلوكياتك لازم نحب الله سبحانه وتعالى قال لا احنا حب... احنا فين من الكلام ده احنا فين ال... يعني شوفوا كده اهل الدنيا حبوا اهل الدنيا ازاي الام حبت ولادها ازاي في امرأة هندية بنتنا اتولدوا عمي خلعت عينيها الاتنين يعني هو زي ما انا قرأت انها ماتت عشان تاخد ياخدوا القرنية بتاعت عينيها الاتنين يدوا لدي واحدة ويدوا لدي واحدة سبحان حب هو ده حب انت عملت ايه عشان ربنا تخلع عينك عشان ربنا سبحانه وتعالى اه والله والله اللي بيحب ربنا يعمل اكتر من كده يا جماعة شايفين حب الصاحب لصاحبه كل واحد مننا له صاحب اول واحد اما بيفرح بيجري عليه واول واحد اما بيزعل بيجري عليه ربنا اول واحد اما بتفرح بتجري عليه اول واحد اما بتزعل بتجري عليه ربنا بيحتل هذا الموقع في حياتك ربنا له هذا المقام في, في قلبك وفي حياتك عايزين يا جماعة شوفوا حب الزوجة لزوجها يعني في الاول اول ما يتقدم لها اه والله ممكن يوحشها شوية وشوية لا أو بعد سنين من العشرة تعمل ايه لو تعب شوية والتعب زاد تقول للدكتور يا دكتور والله لو لو لو هيشفيه انه ياخد كلية من كليتي ياخد كلية ليه من شدة حبها ليه الحب يا جماعة غير حب الشباب والبنات تلاقي الولد يقول انت نفسك في ايه نفسي اغلى امنية في حياتي ابقى انا وهي لوحدنا انا وهي كده في مكان لوحدنا انت اغلى امنية في حياتك انك تبقى في خلوة مع الله شايفين يا جماعة اهل الدنيا حبوا اهل الدنيا ازاي انت فين من الحب ده ودايما يقول لك ده انا بشتاق ليها ولما اشوفها الشوق يزيد يا سلام يزيد لما تشوفها ده ايه ده اه والله انت لما بتقف بالايدين ربنا الحب بيزيد والشوق بيزيد ويقول لك انا يعني يعني انا نفسي امنية حياتي انها تطلب اي طلب مني عشان سرعة تنفيذي ليه يبين لها انا بحبها قد ايه واحنا ممكن اوامر عارفينها من سنين وما بننفذهاش واللي بتحبه يعمله لها نفسها انه يعمل سكسوكة يعمل لها سكسوكة نفسها ان هو يلبس لبس معين يلبس لها اللبس المعين اللي هي بتحبه يعمله لها خدوا بالكم يا جماعة كلمة فرض وسنة دي مش كلمة اهل الحب والله اللي بيحب واحد ما بيسألش ده واجب ولا مش واجب ولا فرض ولا مش فرض ما يقدرش يسأله ابدا ابدا على الاطلاق لما تسمع ان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان الى رب بتحبهم يا رب بتحبهم يا مولايا ده انا هقولهم لك ليل نهار ده انا هقعد ليل نهار اقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بس انت ترضى يا رب بس انت ترضى عني خدوا بالكم يا جماعه اما يروح يقابلها يقعد يحضر الكلام اللي هيقوله ويحضر لبسه ويحضر الدنيا ويقعد يمثل قدام المرايه كده هيعمل حركات ايه ومش عارف ايه قال لا ليه بيحضر انت مره وانت رايح تصلي قعدت تحضر الدعاء اللي هتدعي ربنا بيه مره حبيت ربنا كده يقف معاه خمس ساعات في الجامعه رجليه ما توجعوش ده احنا لو وقفنا نص ساعه في الصلاه رجلينا بتورم يا جماعه رجلينا بتورم يقعد يكلمها خمس ساعات في التليفون ما يزهقش وانت لو قريت القران كانك بتكلم الله ربع ساعه تزهق احنا فين من الكلام ده احنا فين من ده ايه احنا فين وعشانها ساب امه وساب ابوه وساب اصحابه وعشانها سقط سنتين وعشانها عمل كل حاجة وضحى بكل حاجة وفي الاخر ما هوش حاسس انه قدم حاجة ما هوش حق ما بيمنش عليها ويقول لها عملت لك ده هو مش حاسس انه عمل لها حاجة اهو ده الحب فين انت بقى حبك لله من هذا الحب فين انا بقول الكلام ده ليه عشان هدف واحد انك انت فعلا تصدق ان الحب بيقلب حياة الانسان بقى اذا كان حب المخلوق للمخلوق عمل فيه كده امال حب المخلوق للخالق العظيم يعمل فيه ايه عايزين نحب ربنا يا جماعة عايزين نحب ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني في ناس يا جماعة حبها لله وصل لدرجة انها فرحانة وهي جاية المسجد وفرحانة وهي بتحضر الدروس وفرحانة وهي بتسمع شيء فرحان الحب يزيد اكتر في ناس حبها وصل اكتر لدرجة انها تقدم ما يحب على ما تحب اللي بتحبه يا رب ودول اهل المجاهدة واهل التضحية الحب ممكن يوصل لدرجة اعلى ان مفيش حاجة اسمها ما يحب وما احب ده انا هوايا هوى الله سبحانه سبحانه استغفر الله العظيم مرادي مراد الله سبحانه وتعالى مرادي هو مراد ربي ومراد مولاي ومراد حبيبي فليتك تصفو والحياة مريرة يا ريتها تبقى كلها كحل بس انت يا رب راضي وليتك تعفو والانام غضاب يا رب خلي كل الناس تكرهني بس انت تحبني يا رب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود اذا صح منك الحب اذا صح منك الود فالكل هين خلاص انا زعلان على ايه وكل الذي فوق التراب تراب شايفين الحب يا جماعة الحب يزيد اكتر يبقى نفسك ان كل الناس تحبه زي ما انت بتحبه وتقعد تتكلم ده وتتكلم ده وتتكلم ده عنه واللي بيحب حد لما يتكلم عنه يحبب كل الناس فيه تحبب كل الناس في الله تحبب كل الناس في ربنا وتقعد تدعو الى الله وتتكلم عن ربنا على طول من شدة حبك ليه الحب يزيد اكتر واكتر تبدأ تحب الخلوة مع الله انا عايز ابقى لوحدي عايز ابقى لوحدي عشان اناجي الله بقى بكل اللي نفسي اقوله له في صدري ناحيته سبحانه وتعالى عايز ابقى معك لوحدي يا رب تبدا تحب الخلوه يبقى عندك لهفه على لهفه على الخلوه مع الله الحب يزيد اكتر توصل لدرجه عدم كراهيه الموت ليه ده انا هقابل ربنا هتقابل ربنا اه هقابل حبيبي هقابل مولاي سبحانه وتعالى يزيد اكتر تبدا طب انا الوقت ما اعرفش اجل هيجي امتى تبدا بقى الصلاه بالنسبه لك تبقى حاجه مهمه قوي في حياتك ليه ده لقائك مع الله وتبدا تحب طول القيام وطول العباده ليه انس بالله انا انا انا في انس مع الله يوصل الموضوع معاك انك انت تضحي بكل حاجة بتعطلك عن الله انت كده انت كده مين فينا كده يا جماعة مين فينا وصل للدرجة دي انت الحب في اللي في قلبك وصل وصلك لدرجة انك تقدم ما يحب على ما تحب انت الحب اللي في قلبك وصلك لدرجة انك انت جاية المسجد بفرح وبتعبد ربنا بفرح انت الحب اللي في قلبك وصلك لدرجة انك انت اجمل لحظات في حياتك وانت في خلوة مع الله في قيام الليل احنا الحب اللي في قلبنا وصلنا لدرجة ان احنا مفيش حاجة اسمها احنا بنحب ايه وربنا بيحب ايه ما يحب الله نحبه وما يريده الله نريده احنا الحب اللي في قلبنا وصلنا ان احنا بنسيب اي حاجة بتعطلنا عن الله احنا الحب اللي في قلبنا وصلنا لدرجة ان احنا نتمنى لقاء الله حتى لو هنموت ونسيب الدنيا الحب اللي شايفين الجنيد يا جماعة الجنيد رحمه الله كان قاعد في مجلس في الحرم فمعاه مجموعة من العلماء فبيقولوا يعني ما هو حب الله فكل واحد قاعد يتكلم يعني ايه حب الله فقالوا للجنيد وكان صغيرا ماذا عندك يا عراقي ايه اللي عندك عن حب الله فاطرق رأسه ثم دمعت عيناه بكاء الحب بقى ثم قال عبد اسمع اسمع يا اخي الكريم اسمع واحكم على نفسك ثمان جمل عبد ذاهب عن نفسه مش دارب نفسي انا كل اللي انا داري بيه حبيبي متصل بذكر ربه قائم باداء حقه حب بحقه حي حب عملي مش حب لسان وخلاص قائم باداء حقه ناظر اليه بقلبه فاذا تكلم فبالله وان نطق فعن الله ما بتكلمش غير عنك يا رب من شدة حب فيك مش اللي بيحب واحدة يقعد يتكلم مع اصحابه عليها بمناسبة ومن غير مناسبة لغاية ما يزهقهم من, من قعدته معاه قال له واذا نطق فعن الله واذا تحرك فبامر الله واذا سكن فمع الله قلبه مشغول بالله سبحانه وتعالى فهو لله وبالله ومع الله فبقى القوم قال له هو ده الحب الحقيقي يا جماعة هو ده الحب اللي بحقه حقيقي طب احنا الوقت عايزين نحب ربنا اسباب حب ربنا ايه ايه الحاجات اللي تدفعنا لحب الله اول حاجة تدفعك لحب الله نعم الله نعم ربنا سبحانه وتعالى انت هو نعم ربنا عليك ولا ايه لا؟ الواحد ساعات لما يتأمل في المرضى اللي بيشوفهم مرضى الكلى وال... يعني مريض الكلى ده بيغسل ال- ال- ال- المرة ب 150 جنيه يعني لو الحكومة ما دفعتلوش يدفع 150 من جنيه من جيبه يعني في الاسبوع بيغسل ثلاث مرات يدفع 500 جنيه يعني لو هو بيدفع من جيبه يدفع 2000 جنيه في الشهر طب انت تدفع كام وانت داخل الخلاء تدفع كام قال له في حين انك انت لك ان تعرف ان الكلى الطبيعية اللي ربنا حطها في جسمك بتغسل دمك في اليوم الواحد المريض بيتغسل له دمه ثلاث مرات في الاسبوع كلتك الطبيعية بتغسل دمك في اليوم الواحد 12 مرة يعني لو ربنا حاسبنا تجاري وجالك فاتورة اخر الشهر على كل غسلة 150 جنيه حسبها بينك وبين نفسك هتلاقيها في الشهر ب 66 الف جنيه 66 الف جنيه وخدوا بالكم الالام اللي بيدوقها مريض الكلى على الجهاز انت مش انت دمك بيتغسل الوقت حاسس بحاجه يعني كمان لا في دكتور بنج ولا تمن حقن بنج ولا تمن ما انتش حاسس بحاجه سبحان ربي ده دي فاتوره واحده فاتوره الاكسجين اللي انت بتتنفسه يعني قاعد تاخد النفس وتخرج النفس و... في ناس في المستشفيات بياخدوا النفس ده في انابيب ولو في مستشفى تجاريه بيدفعوا ثمن وقدره فواحد حسب كميه الاكسجين اللي بيتاخد في اليوم وحسب لو كان ربنا عاملنا تجاري زي المستشفيات الخاصة لقى ان الفرد الواحد هيدفع في اليوم الواحد 28 الف جنيه تمن الاكسجين 8 دي تاني فاتورة ده الفواتير لسه كتير ربنا سبحانه وتعالى الوناسة اللي حطها لنا بالليل تونسنا دي في السماء القمر وبالنهار في كلوب كبير كده بينور الكرة الارضية كلها ده انت لو شقتك اوضة وصالة على قد لمبتين ووناسة وفشت التلاجة وخلاص شوف بتدفع كهرباء اخر الشهر كام طب تدفع لربنا الكهرباء دي كلها كام بقى وناسة الليل و- وكلوب النهار ده غير ال open buffet اللي ربنا عملها لنا في الدنيا مليون نوع اكل ومليون نوع حلويات ومليون نوع لحوم ومليون نوع ال open buffet ده تدفع فيه كام غير الفندق الخمس نجوم اللي انت نازل فيه الكرة الارضية دي انت ما بتدفعش حاجة تمن انك انت نازل في هذا الفندق كل دي فواتير عليك لربنا كل دي فواتير عليا لربنا ولما باجي واصلي لربنا ركعتين اقول يا سلام يا سلام ده انا عملت كده بقى اللي ده الملائكه هتعمل لي تمثال فوق في السماء الوقت يا سلام سبحان الله انتوا عارفين يا جماعه احنا عاملين زي ايه عاملين زي واحد عليه الواحد مبلغ بس مبلغ كبير مش مئات ولا الوفات ولا عشرات الالوفات عليه لي 50 مليون جنيه مثلا فهو الراجل على قده فكل يوم بيسدد 75 قرش مثلا بكره يسدد جنيه وربع بعده كسب شوية فمعاه ورقة بخمسة يروح بقى يقول ايه هيمسك قلبه زي ما لقيني بطلع له الورقة ام خمسة كده وداخل عليه اه والله يا جماعة تخيلوا ان واحد بيسدد دين بهذا الضخامة ب- ب- بالطريقة دي يبقى رايح يسدد الدين وعينيه مكسورة وقلبه مكسور ولا هو ها انت لو قعدت تصلي ليل نهار اصلا انت عملت ايه في حق اللي عليك اصلا سددت ايه في الفواتير اللي عليك ده غير فاتوره الميه ده غير ف... ده فواتير ملهاش حصر يا جماعه احنا مش عايزين الناس تمل بس بتعداد الفواتير سبحان تخيل لو ربنا بس الغده اللعابيه اللي في بقك دي شالها منك تخيل ما تعرفش تاكل الا لو واحد جنبك كل ما تحط لقمه في بقك يقوم خبطك على ظهرك تنزل اللقمه خبطك على ما تعرف لو ما فيش حد ما تعرفش تاكل ولا تموت طب تخيل لو لسانك مش موجود كان كوبايه ميه فيها خمس معالق سكر ما تفرقش ولا تفهم الفرق بينها وبين كوبايه ميه فيها خمس معالق ملح طب تخيل كده لو الكوع بتاعك ده مش موجود الكوع يعني ايدك صبه واحده كده تخيل كده حطيت المعلقه في الطبق اهو وجيت تاكل ها اهو مفيش ايدك راحت فين هتاكل اللي كل واحد ياكل اللي جنبه بقى طب لو انت قاعد لوحدك وهتموت من الجوع ومحدش كالك هتوطي بقك في الارض زي الانعام عشان تاكل شفت تكريم ربنا ليك شفت تكريم ربنا ليك انت التكريم ده كله بعد ايه انت اصلا اتخلقت من ايه فلينظر الانسان مما خلق ربنا بيقول كده هو انتوا اتخلقتوا من ايه مدفوعوا بعد كل الود اللي بتوددوا لكم ده وكمان معرضين عنه ومدين ظهركم انتوا انتوا فاكرين نفسكم ايه ده انتوا خلقتوا من نطفه نطفه دي يعني جردل الميه لما يتكب ويتبقى فيه نقطه ميه هي دي النطفه ده انت نقطه ميه في قاع جردل انت ايه ايه اللي مقويك على ربنا كده فلينظر الانسان مما خلق ده انت لم تكن شيئا مذكورا اصلا زي ما ربنا قال في اول سورة الانسان فواتير فواتير فواتير عليك لربنا تدفع كام في اتنين ونص جهاز ترشيح في كلت اتنين ونص مليون جهاز ترشيح ربنا حاططهم لك في كلتك تدفع كام في مليون ومتين الف جهاز التقاط كاميرا كاميرا احسن من اي استوديو في العالم في عينيك ربنا حاططهم لك تدفع كام في ان ربنا انت عينك درجة حرارتها تسع درجات كبدك 40 درجة كل قوانين الدنيا ان الحرارة تتنقل من ده لده ما بتتنقلش تدفع كام ان ربنا حافظ لك على جسمك بالطريقة دي درجة حرارة جسمك 37 اللي في القطب الشمالي 37 واللي في خط الاستواء 37 تدفع كام ان ربنا حافظ لك على جسمك بالطريقة دي تدفع كام ندفع كام ده ربنا خلاك مليونير وانت ما تملكش شيء تخيل كده تبيع عينك بكام ومخك بكام وايدك ورجلك بكام وقلبك بكام ورئتك بكام وكلتك بكام وكبدك بكام تبيع الكلام ده بكام ده انت لو تحت بيتك بقال عليك ليه 10 جنيه مش هيجي لك عين تشتري باكو شاي ب 50 قرش من البقال اللي في وشه هيقول لك اتكسف قبل ما تشتري من غيري تعالى سد اللي عليك طب انت كل الديون اللي عليك لربنا دي ومفيش اي خجل من الله يعني لما اركب مع تاكسي اقول له يا باشمهندس يا باشمهندس يا محترم لو انت اول ما نزلتني ولسه جاي تطلع لقيت واحد صاحبك وحبيبك بيشاور لك تنزل له ولا لا يقول لي انزل له طبعا اقول له طب انت لو اول ما نزلتنا ولسه طالع لقيت ربنا اللي بينادي لك والاذان بيقول الله اكبر الله اكبر يا عم الشيخ بقى ومش يا عم الشيخ وال... فيها يا جماعة كيف نتعامل مع الله يبقى اول حاجة نعم الله نعم ربنا سب... نفتكر نعم الله سبحانه وتعالى تاني حاجة حلم الله حلم الله ده لو انت يعني يعني يعني واحد صاحبك جالك يزورك في البيت وبيحضنك وفرع و... و... وبيضحك في وشك و... اتصلت انا بيك قبلها وقلت لك ده ده اللي كان ما بيبصلكش في الشارع ولا بيسلم عليك في الشارع جاي لك عشان مصلحة وبعد كده هيرجع تاني ما يسلمش عليك مش هتفتح له الباب اصلا وانت بتعامل ربنا كده وبيفتح لك الباب لما تلجأ اليه في اي حاجة ده لو انا عملت لك خدمه وتاني يوم قدام الشله في الجامعه قمت قايل لهم ده ما عملليش حاجه واللي عملها لي فلان هفضحك قدامهم وهاخدها منك تاني وانت بينعم عليك وتاخد النعم بتاعته تعصي بيها ويسيبك شايفين الحلم شايفين حلم اللي نحبه عشان حلمه ولا لا تخيلوا لو انا عرفت انك انت عندك مشكله وجيت لك بيتك بخبط عليك سمعت صوتك بره وشفتك بعيني وانت بتبص عليا من العين السحريه ما رضيتش تفتح لي ولا جاي احل لك مشكلتك هزورك تاني الله بينزل لك كل ليله في الثلث الاخير يحل لك مشاكلك وما بترضاش تقوم ولو صاحي ما بترضاش تصلي له وبينزل لك كل ليله قال لك بتعصي ربنا وتقعد وتنتهك حرمات الله وبكل عين مفتوحه كده تقول انا ما بعملش حاجه وسايبك وتعرض عن الله وتدي له ظهرك ولما تحتاج له تروح له بكل جراءه كده وتطلب منه ولا كان في اي حاجه ولما ينعم عليك تعتبر ان ده حط ليك ايه يعني ما هو لازم ينعم عليا يعني امال هو هيجيبني ويسيبني ولما تطلب منه كمان رجعت بقى خلاص اهو ما تقولش يا رب حبك ولا يا رب رضاك لا يا رب الدنيا يا رب الدنيا ويديك برضه ولو رفعت ايدك وطلبته وما ادالكش ممكن رحمة بيك يا اخي ممكن الطلب ده مش مش في مصلحتك ياه تبقى عامل زي واحد شحات معديين عليه النهارده اديله 10 جنيه بكره اديته 10 جنيه بعده اديته 10 جنيه فجت في مره ما اديتوش ال 10 جنيه مسكك عمل لك فضيحه في الشارع قال لك انت ده انت شح ده انت شحات يا ابني ده انت يعني طب قول شكرا على اللي فات يعني لا احنا بنتعامل مع الله ازاي يا جماعه بنت... ولما تنفذ امر من اوامره من وسط الف امر مكسرهم يتقالك ان خلاص بقى ده انت كده بقيت من المقربين الابرار ايه يا جماعه كان مرة احد المشايخ راح يزور واحد مريض فايده اتقطعت ايده اتقطعت فالشيخ يعني هو شيخ يعني انتوا تعرفوا لما اقول قصه يعني من شخصيته مش مت فدخل على المريض فبيقول له انت كنت تستاهل ان ربنا يقطع لك رقبتك بس ربنا رحمك وقطع لك ايدك بس فده يا جماعة ده حلم الله والله يا جماعة والله احنا نستاهل يعني اي ابتلاء في حياة واحد مننا احنا نستاهل اضعاف اضعافه ولكن رحمة من الله سبحانه وتعالى فيعني قال لك خبط على الباب لا طب اقف على الباب وانا افتح لك لا طب يعني يعني طب انا فتحت لك اهو تعالى لا طب انا احط لك هتديني ظهرك احط لك باب تاني في وشك لا انت عايز من ربنا ايه انت تريد من الله ايه شايفين يا جماعة في الاثر من اعرض عني ناديته من قريب ومن اتاني تلقيته من بعيد يعني ولله المثل الاعلى انت صاحبي وحبيبي قوي وزعلت وجيت تمشي اقعد اكل وراك طب استنى طب هقول لك ناديته من قريب طب افرض زعلت ومشيت واتصلت بيا بعد شويه قلت انا جاي اصالحك اقفلك لو انا بحبك قوي على ناصيه الشارع اقعد اشاور لك احسن تتوه عن الشارع تلقيتوه من بعيد احسن يتوه مني بعد ما ارجع لي تاني حلم الله سبحانه وتعالى احبه عشان ايه تاني ده ده اسباب حب الله عشان حبه ليك يا اخي عشان ربنا انت عارف ربنا بيحبك قد ايه تخيل لو في ملك له ابن قال للرعاية بتوعه اللي يحب محمد هديله كذا واللي ياكل محمد اديله كذا واللي يشرب محمد اديله كذا واللي يبسط محمد قال لك ليه بيعمل معاك كده بيحبه طب شوف ربنا انت عمل معاك ايه لو جعان اللي ياكلك ويشربك يديله غرف في الجنة يرى ظاهرة من باطنها وباطنها من ظاهرها ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن اطعم الطعام والن الكلام امال لو مرضت اللي يعودك وانت مريض اللي يعودك وانت مريض يديله ثواب هائل ولو ما زاركش يوم القيامة وسط اول القيامة كلها يعاتبه ازاي ما زاركش مرضته فلم تعودني قال لك لو انت عطشان اللي يسقيك يكتبها عنده افضل الصدقة افضل الصدقة سقي الماء اللي يضحكك يكتبها له صدقة تبسمك تبسمك في وجه اخيك اللي يضحك لك تبسمك في وجه اخيك صدقة اللي يضحكك ويبسطك يبقى ده احب الاعمال الى الله احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم احب الاعمال اليك يا رب ان انا اتبسط اللي ينقذك من النار يديله ثواب اكتر من ثواب كل عقارات الدنيا وعربياتها واموالها قال لا لان يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ليه اللي يعلمك معلومة تنفعك في دينك يخلي كل الكائنات تقعد تدعي له وان الحيت حتى الحيتان في البحر تصلي على معلم الناس الخير ايه ده يا جماعة ده كل ده حب كل ده حب في منك انت ليه يا رب ده انا اصحابي يا رب لما بقف معاهم اجي اسيبهم يقعدوا يتريقوا عليا بعد ما سبتهم اول ما ادوهم ضهري ده انا يا رب فلانه اللي كتبت لها على الجنيه بحبك راحت باعته واشترت بيه حاجه ساعه وسابتني يا رب ده انا والله معايا ربع جنيه في جيبي اهو يا جماعه واحد كاتب عليه قصه حب عميقه جدا ورساله حب ربع جنيه راح مني تقريبا احسن الحمد لله وبعت الربع يعني ما يساويش عندها ربع جنيه ايه ده يا جماعه ايه ده يعني واحد بي... تخيل لو انا قلت لك ان في حد بيحبك كل الحب ده تعمل ايه ده مش كده بس ده اللي يعني ما يحبكش اللي ما يحبكش لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه قال لا يعني انت اسمك مثلا احمد لو انا حازم اهو ما حبتكش يا احمد يبقى انا مش مؤمن ولو اللي على يمينك وشمالك وقدامك ووراك ما حبكش يبقى مش مؤمن ولو كل اللي في المسجد دول ما حبولكش نفس اللي بيحبوه لنفسهم يبقى مش مؤمنين ايه الحب ده ايه الحب الهائل اللي ربنا بيحبه لعبيده ده فيعني يا جماعة يعني كمان عشان حب الله لينا عشان حبه لينا يعني يعني اللي بيحبك الحب ده كله ما تحبوش ازاي عشان حبه عشان رحمته بالعصاة يا موضوع جميل قوي يا جماعة موضوع جميل قوي اما تشوف ربنا عامل العصاة ازاي اول حاجة ارسل ليك رسل عشان ما تتوهش في الطريق عشان ما تمشيش الطريق لوحدك في بعض الاثار ان ربنا ارسل 25 الف رسول 25 الف نبي ورسول 25 الف تخيل ملك بعت للعبيد بتوعه 25 الف رسول وكل مرة يكذبوا الرسول ويبعت لهم تاني وجبريل مع كل واحد طالع نازل سبع سماوات عشان ينقل له الرسالة وبعد كل ده يعين لك من الملائكة من يحفظك من الشياطين واحنا ينزل لنا القرآن عشان يعرفنا الحلال من الحرام قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ده بعد كل ده بقى المفروض اللي يعصي ربنا يتخسف في الارض تفاجئ ان اللي يعصي ربنا سيئة واحدة واللي يعمل حسنة ياخد عشرة الله هو انا لما بكسر اشارة المرور بدفع 100 جنيه طب انا لما بمشيها صح باخد 100 جنيه حاجة غريبة والله يا جماعة والله يا جماعة اعجب ما في هذا الدين ان ربنا اصلا بيدي للي بيطيعوا حاجة هيديله ليه ما هو لازم يطيعه اصلا هو سبحان ربي وبعد كل ده لو عصيت ربنا يا ملك السيئات نعم يا رب لبيك يا رب ما تكتبهاش ازاي يا رب ست ساعات ما تكتبهاش ليه يا رب لعله ان هو يرجع عنها ف ولو قعدت ست ساعات ما تبتش وبعد كده استغفرت عن الذنب ده يروح ولو ما استغفرتش عن الذنب ده وعملت اي حسنة تضيع الذنب لا تضيع عشر سنوب مرة واحدة ولو عملت ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب وما رضتش تتوب الى الله وفضلت حياتك كده يعمل معاك ايه يفضح هفضح حد منكم وهو بيعصيه موت حد منكم وهو بيعصيه بل بالعكس يظل يناديك عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي تعالى لي وطعني واسمع كلامي و... و... و... و... وخليك كده من اهل الدين لا طب عبدي انك ان استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي طب قول حتى استغفر الله العظيم لا هو انا بعمل حاجة عبدي انك ان لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا تبالي طب تعالى لي حتى وانت موحد هبقى مشرك بالاسباب وشرك محبة وشرك خوف وشرك رجاء وشرك قال لك يا جماعة ربنا يعمل الناس ايه بعد كده ويقعد يدي مواسم للعصاة اللي هيصوم رمضان ايمان واحتساب هغفر له كل ذنوبه واللي هيصلي ليلة القدر ايمان واحتساب هغفر له كل ذنوبه والجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينهم والصلاة الى الصلاة مكفرات لما بينهم وعارفين اللي هيقول سبحان الله وبحمد 100 مرة هغفر له كل ذنوبه مفيش فايدة مفيش فايدة برضه يعني ربنا يعمل ايه للعباد اكتر من كده وبعد كل ده لو انت في قمة المعصية اتزنقته قلت يا رب يجيب لك دعائك ولو فضلت تعص تعص تعصي وجيت في الاخر قلت خلاص يا رب طريقك بقى طب ربنا يقبلني ولا لا يقبلك يا ده قبل ما يقبلك يفرح بيك شوفوا الحديث اللي في صحيح الجامع ماذا تقولون في فرحة رجل ان فلتت منه دابته تجر زمامها ال- الدابة اللي كان راكبها هربت منه قال له وعليها طعامه وشرابه وهو في ارض قفر ليس بقى طعام ولا شراب فبحث عنها فلم يجدها طلبها فلم يجدها كم مرة طلبك في بيته وما لقاكش حتى شق عليه ثم فاذا بجذع شجرة يأخذ بخطامها فتعلقت به وهي بتجري كده وبتجر اللي جنب تاعها عدت جنب شجرة قام اللي جنب تاعها اتشبك في الشجرة فضلت واقفة مش عارفة تروح فين بقى مش عارفة تتحرك فوجدها والله لله اشد فرحة بتوبة احدكم من هذا الرجل بعودة دبته قال له الش... واخدين بالكم من فكرة الشجرة اللي في الطريق دي اللي مسكت ال... على فكرة يا جماعة كل واحد مننا فيه في حياته شجرة كل واحد مننا ربنا حط له في طريقه شجرة كده يتعلق فيها عشان ما, ي... ما يشردش بقى الدبة دي لو كانت فضلت شاردة كان حصل لها ايه كانت ماتت كانت ماتت في الصحراء لو كنت فضلت شارد في صحراء المعصية هتقلك وهتموت رحمته بيك حط لك شجرة قصة التزام كل واحد مننا بتلاقي قصص عجيبة رحمة ربنا سبحانه وتعالى من فرحة ربنا سبحانه وتعالى بينا يعني في رواية تانية للحديث ده يا جماعة في صحيح مسلم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فلما آيس الرجل اتضقع اتضجع تحت ظل شجره فبينما هو كذلك اذا بدبته امامه قال لا بعد ما يأس وقال خلاص ما فيش امل لا فجأة الدبة بتاعته امامه اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح واخد بالك من كلمة فأخذ, فاخذ بخطامها دي انا بحس ان الكلمة دي معناها عارفين ايه يا جماعة انا بحس ان يعني انا بحس بلهفة الراجل كده وهو تحت الشجرة لقى الدبة خاف احسن تمشي منه تاني قام جاي جري على الخطام بتاعها وقام ماسكه يعني كأنه ربنا بياخذ بخطامك مش هسيبك تمشي بعد ما جيت لي مش هسيبك تروح مني بعد ما عرفت طريق تاني من شدة حب ربنا سبحانه وتعالى ليك يقول لك مش هسيبك تلاقي يا جماعة قصص يعني كان في احد الشباب هو كان من كذا سنة التزم فالشاب ده كان بيشرب كان ايامها المخدرات اللي ماشية اسمها يعني ايه نوع معين كده اسمه كرافين يعني فكان الازازة ب 90 جنيه ايامها فوهو يعني بعد ما التزم وتاب بقى وعرف طريق الجامع فقابله واحد صاحبه قال له يا عم تعالى لا مش جاي تعالى مش جاي قام صاحبه ده عايز يجيبه باي طريقه قال له بص انا عازمك على ازازه ليك لوحدك الليله فصاحبنا قدام 90 جنيه قام مسلم خلاص بقى طب خلاص انا جاي هست- تستناني فين قدام بيتك وهيبقى معايا الازايز صاحبنا ركب العربيه بتاعته يعني انا عارفه والله يا جماعه شخصيا هذا الشخص ركب العربيه فبيقول لي لف من قدام البيت ما لقاهوش واقف فاتضايق منه ومن المواعيد الوحشه بتاعته فقام لافف تاني قال الف تاني لفه بعيده وارجع تاني لف ورجع تاني حوالين ال- البلوك بتاع البيت ما لقاهوش واقف فقال ده باينه كان بيضحك عليا وطلع نام قابل صاحبه تاني يوم فصاحبه بيقول له ايه يا ابني ما جيتش ليه ده انا جبت الازازه وفضلت واقف قدام البيت قال له انا فضلت اعدي من قدام البيت قال له انا فضلت وده يحلف وده يحلف ربنا عماه عشان ما يرجعش تاني ما هو لو كان شربها تاني كان رجع فاخذ بخطامها هي دي بقى مش هسيبك هعميك عشان ما ترجعش رجعتش تاني يعني واحد صاحبنا ركب تاكسي فالتاكسي لف لفه بعيده جدا بيه فهو بيلف لفه بعيده وصاحبنا متضايق بس سخط امره لله وهو في اللفه دي لقى اخ لسه في الاول بيجي ويقدم كده رجله ويأخر رجل لقى ماشي في الشارع بيعيط نزل له اتاري انه لسه في الدقيقه ده كان متشكل مع الاخت الفاضله فسبحان الله تعالى حبيبي انا ربنا ملففني اللفه دي كلها عشان اجيبك هو انت ربنا هيسيبك مش هيسيبك اخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح شوف كلمه شده الفرح دي فرحان بيك والله العظيم فرحان بيا وبيك انت فرحان بيه فين الفرح بالله لو جبنا عشر عبيد اتباعوا النهارده كانوا مع بعض واتباعوا كل واحد اتباع لسيد شكل فبالليل اتقابلوا مع بعض كل واحد يقعد يحكي عن السيد بتاعه غني قد ايه وطيب قد ايه وكريم قد ايه اكتر واحد فرحان فيهم اللي السيد بتاعه طلع ايه اغنى واحد واكرم واحد واطرم انت مش فرحان بالله ليه مش فرحان انك انت عبد الاغنى الاغنياء والاكرم الاكرمين والارحم الراحمين ليه ليه مفيش فرح بالله يا جماعه يعني ده الحديث ده تحس فيه كان اب كده ابنه ساب له البيت ومشي فيسال عن ابنه يا ابني تعالى مفيش فايده تعالى مفيش فايده يسال عنه النهارده ابنك شفناه بالليل سهران بيشرب مخدرات بكره ابنك شفناه في, في مش عارف ايه بعده فالاب خلاص يئس من ابنه فجاه مره الباب خبط بيفتح الباب لقى ابنه جاي بيحضنه وبيقول له سامحني يا والدي ابوه مسك التليفون قال يا فلانه ابويا ارجع لي تاني خدوا بالكم مش ابني رجع لي تاني من شدة الفرح ما هوش عارف ده ابنه ولا ابوه ولا ما عادش شايفين يا جماعة فرح ربنا بينا شايفين فرح الله كل واحد في حياته ربنا حط له شجرة وكل واحد ربنا اخص بخطامه لما دخل هنا عشان ما يرجعش تاني رحمة الله بالعاصي ويكرمك ويمنحك مش بس يفرح بيك يعني تلاقي اخ ملتزم كان عنده ثقب في في درس من دروسه لف على كل دكاترة الاسنان قبل الالتزام مفيش فايدة في الالام اللي بيحسها اول ما التزم واستعمل سواك بيقول لي كل الالام راحت قال لا حاجة من ربنا كده بيقول لك يعني بيقول لك اني بك حفية يا اخي حاجة ربنا سبحانه يعني بيقول لك كده انا حفي انا انا بك حفي سبحان ربي وبعد كل ده يا جماعة يعني بعد الفرح وبعد الاكرام يبدل سيئاتك حسنات الملف بتاعك اللي كان كله سوابق ما انتش عارف تشتغل اي شغلانة اتبدل شهادات شرف وتقدير وبعد كل ده يملى قلبك بالايمان ويبعت لك الصحبة الصالحة ويوصل لك طريق الدين وكل شبر تقدمه يديك باع نور وباع فتوحات في الطريق عشان يثبتك في الطريق كل دي رحمة ربنا بالعاصي كل دي رحمة ربنا بالعاصي غير معاملة ربنا من اسباب حب ربنا معاملة ربنا كل واحد بيعاملك في الدنيا دي بيعاملك عشان يكسب منك الا ربنا بيعاملك عشان يكسبك دمعة واحدة من عينيك تغفر ذنوب سنين كلمة توبة صدقة واحدة من قلبك تمحو الاف الخطايا يا جماعة معاملة الله سبحانه وتعالى لما نعامل ربنا يعني يعني كان احد زملائنا احد الشباب زملائنا يعني هو في الجيش مش عارف ياكل والاكل وحش جدا ومش لاقي مكان بينام على البلاط ولا فيه غطا ولا فيه سرير ولا فيه اي حاجة وتعبان نفسه ينزل يحضر درس الخميس ودرس الجمعة وقرفان ومتبهدل و... فوالده اتصل بيه من السعودية وهو في الجيش فبيقول له انا مش خلاص مش قادر استحمل فوالده ذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حسنه الشيخ الالباني من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فحد يستغفر يستغفر يستغفر بيقول خلاص ما هي الا يعني وقت لا يذكر اتصاحب على بتوع المطبخ فرحانين بيه بقوا بيجيبوا له احسن اكل مش عارف جابوله سرير بملاية بفرش يعني هو بيحكي يقول لك انا تصور ان انا بقيت بنام على سرير والسرير له ملاقي حساك يعني البؤس اللي هو كان فيه شكله ايه كان في مأمورية ان حد ينزل المنصورة يجيب فلوس هنا للنادي اللي جنبنا دوت اختاروه هو نزل يوم الخميس حضر درس الخميس والجمعة سبحان رب ده كل ده بس لازم الاستغفار يا جماعة لازم الاستغفار يعني القصص لا تحصى والله يعني اخ زميلنا كان داخل امتحان شفوي فهو داخل في واحد زميله اخ يعني ايه شاب طيب بس شاب متعثر دراسيا شوية فقاعدين يتكلموا قبل ما يدخلوا لجنة الشفوي فبيقول له يعني الاخ التاني بيقول له انا مش مذاكر في المنهج كله من اوله لاخره الا صفحة واحدة بس صفحة واحدة بس عن الاشعاع يعني عنوانها كده الاشعاع فقال له طب بص انت معكش اسباب يا ابني انت داخل تعمل ايه اقعد استغفر بقى من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ما اتفرج فصاحبنا هيعمل ايه يعني قاعد يستغفر هيعمل ايه قاعد يستغفر لغايه ما دخل اللجنه فالدكتوره قعدت تسال اللي موجودين في اللجنه اسئله كتير كتير كتير كتير لغايه ما جت عنده كلمني يا ابني عن الاشعاع طبعا صاحبنا طلع من اللجنه على فين عالجامع طبعا هيروح فين يعني هيروح فين يعني واحد شاف ايه زي دي هيروح فين فيا جماعه معامله ربنا سبحانه وتعالى احنا ما عرفناش حنان الام وحب الاب لما قرينا كتاب عن حنان الام وحب الاب احنا عرفناه لما عملناهم لما نعامل ربنا نعرف ربنا لما تعامل ربنا وتشوف ربنا هيكرمك قد ايه في حياتك هتعرف ربنا سبحانه وتعالى معامله الله ده حتى الابتلاء اللي بيبتلي لك من اسباب حبك ليه يا اخي والله يعني سيدنا معاذ وهو بيحتضر كان بيقول ايه اخنق خنقك فوالله اني احبك يعني مهما عملت فيا بحبك يا رب ليه اصل هو يعلم ان الابتلاء ده خليك اصلا ده يا اما تكفير سيئات يا اما رفع درجات يا اما تمحيص للايمان اللي في قلبك يا اما رفع درجات في الجنة يا اما يا... الابتلاء كله خير يا اما حاجة خير وانت مش عارف انها خير وهتعرف بعد سنين قد ايه كانت خير ليك في دينك ودنيتك قال يا جماعة اخنق خنقك فوالله اني احبك الابتلاء اللي انت بتبتلى بيه ده يعني يعني كنا في تاكسي فبكلم سواق التاكسي عن النعم فواحدة ورا قامت قايلة يا ابني ده اكتر حاجة تحسسنا بالنعم ابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى ما هي بتكشف لك نعم ما كنتش واخد بالك منها يعني الراجل اللي رجله اتكسرت واما نام في السرير ده بيقول لك انا اول مرة اعرف نعمة ان انا اتقلب على ظهري وانا اتقلب على جنبي وانا نايم واللي جاله سكر فقال لك انا اول مرة اعرف نعمة ان انا انام ثلاث ساعات ورا بعض وجارنا اللي, اللي جاله سرطان في المثانه غيروها له وحطوا له جزء من الامعاء فبيقول لي قالوا لي ان المثانه كان بينها وبين المخ اتصال فكان ينفع تقعد كذا ساعه ما تدخلش الحمام وجسمك يستحمل انما الوقت كل ساعتين لازم تدخل الحمام بيقول لي اول مره اعرف يعني ايه ان انا انام ساعتين ورا بعض ما كل دي نعم يا جماعه ما كل دي نعم الابتلاءات دي كشفت لنا النعم اللي احنا عايشين فيها واحد السلف اللي كان داخل المسجد خارج من المسجد عنده قرحه في رجله فواحد قاعد يبص له كده داخل خارج يا عيني آه يا عيني فمره عادي يبص له فهذا السلفي يعني التفت اليه وقال له يا هذا ان لي عاما احمد الله انها لم تكن في عيني سبحان ربي فمعرفة نعم ربنا يا جماعة حب الله يا جماعة نحبه عشان حبه لينا ونحبه عشان حلمه علينا ونحبه عشان رحمته بينا واحنا عصاة ونحبه عشان معاملته لينا ونحبه عشان نعمه وفضله وألاءه ده سيدنا داود كان بيقول لربنا في الأثر يا رب لو أن لكل شعرة من جسدي لسانان يسبحانك الليل والنهار ما وفيتك حق نعمة واحدة من نعمك عليك كان سيدنا داود في الاثر بيقول لربنا يا رب ان في كل شعرة من جسدي لك فيها نعمتان ان اخفيت اصلها ولينت رأسها لو كان شعر جسمك ده الجذر بتاعه باين كان جسمك بقى شكله مشوه ولو كان حد الشعراية وراسها مدببة وحادة كانت عورت لك جلدك شايف نعمة ربنا سيدنا داود في الاثر بيقول لربنا يا رب كيف اشكرك وشكري لك نعمة تستحق الشكر طلع ابنه سيدنا سليمان بيقول رب اوسعني ان اشكر نعمتك يعني يا رب خلي جوايا واسع داخلي ان انا افضل فاكر نعمك وفاكر اسباب حبك فافضل ليل نهار اشكر فيك واحبط فيك شايفين نعم ربنا يا جماعة بعد كل الجولة دي في اسباب حب الله سبحانه وتعالى عايزين نسأل نفسنا في الاخر بقى الله انت بتحب ربنا انت بتحب ربنا بصدق الورقه اللي بين ايديكم دي يا جماعه اللي هتقروها بعد ما نخلص ان شاء الله ما حدش يبص فيها الورقه دي امتحان امتحان خرجت من قلب شاب يعني قلبه محروق على الشباب امتحان بيسالك سؤال ديني وسؤال دنيوي سؤال ديني وسؤال دنيوي سؤال مين الصحابي اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال له اترضى ان تكون مني بمنزله هارون وموسى ومين اللي بيقدم برنامج حوار صريح جدا مين الصحابي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه كذا وكذا ومين اللي بيقدم برنامج بنس اربح المليون مين الصحابي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له كذا وكذا ومين اللي بيغني اغنية كذا ومين ومين ومين عشان يا جماعة ده ده مقياس لحبنا لله ما هو خدوا بالكم من كذا حاجة الحاجة الاولانية ان انت اللي هتجاوب عليها اكتر هو اللي انت بتحبه اكتر ما هو ده حب هو انك تعرف مغني الفلاني ولا المغنية الفلانية ده فرض عليك ولا هتتسأل في الثلاث اسئله في قبرك عنه ده حب ده احنا يا جماعه لو اخوك صحي الصبح الفجر راح عليه ما حدش بيعمل حاجه معلش يا ابني روح الحق محاضرتك لو صحي متاخر خمس دقايق على الامتحان البيت كله بيتقلب ازاي عملنا الدنيا وازاي عملنا الاخره حتى الملتحين اللي قاعدين والمنقبات اللي قاعدين لما هيجوا يشوفوا درجاتهم في اسئله الدين واسئله الدنيا هيلاقوا اسئله الدنيا واخدين فيها درجات اعلى قال حتى اللي عاملين نفسهم ملتزمين اي أيوة والله ما هو حتى دول برضه بيحبوا الدنيا اكتر ما بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى يعني يا جماعه ال ال الحاجه اللي هتصدمنا ان معظم اسئله الدين هنلاقي نفسنا مره سمعنا اجابتها اشمعنى اسئله الدين سمعنا اجابتها ونسيناها واسئله الدنيا سمعناها وما نسيناهاش لان قلبك بيحب الدنيا اكتر فبيشرب الدنيا اكتر فده مقياس لحب الله كل حبيب بحبيبه مشغول انت مشغول بالله قاعد دايما قاعد تفكر في الله كل حبيب الى حبيبه مشتاق النبي خير بين الدنيا وملكها وبين لقاء الله قال لا القى الله طب ما كده جنه وكده جنه لا القى الله خلاص ما عدتش قادر اصبر بشوق عن الله سبحانه وتعالى قال لا. كل حبيب لا يحتاج الى من يذكره بموعد حبيبه انت محتاج حد يذكرك بالميعاد لا كذلك ميعاد الصلاه ما انتش محتاج اذان كان احد السلف بيقول انما الاذان للغافل اللي بيحب ما مش محتاج حد يفكره بميعاد حبيبه كل حبيب همه رضا حبيبه رضي من رضي وسخط من سخط المهم انك انت ترضى بس يا رب مين فينا عايش المعاني دي مع الله سبحانه وتعالى يا جماعه احنا فينا ناس بتسيب اي حاجه عشان اي حاجه الا عشان ربنا في منكم اللي بيسيب اصحابه عشان الامتحانات جاية وعشان اشتغل وعشان دخل كلية تانية وعشان صعود سنة فسيبوا بعض ونيجي نقول شلة السوء تتساب عشان ربنا لا في منا اللي بيسيب بنت ولا بتسيب ولد عشان شاف واحدة تانية احلى منها ولا عشان ابوها رفض ولا عشان اتشكل معاها ولا ولا وطب سيب عشان ربنا لا يا جماعة لو انا عملت لكم اختبار دلوقتي قلت لكم مين اللي عنده انس بالله حب الله انس بالله مين بعد ما نصلي العشاء مستعد يفضل قاعد في الجامعة لغاية الفجر لوحده يقعد يعبد ربنا ويذكر ربنا ويسبح ربنا بدون اي ملل ولا فطور ما ده الانس بالله ما هو دي علامة حب الله العملية تقدر ولا اول ما الصلاة بتخلص تمد ايدك على الحذاء وتطلع بره جري بره الجامع ما هو ده الانس بالله انك انت الصلاه خلصت بس لسه قلبك مع الله ما انتش عايز تقوم ممكن تقعد نص ساعه بعد كل صلاه تذكر الله مين فينا عنده الكلام ده يعني عايزين يا جماعه نعرف يعني مقياس الحب الحقيقي وعايزين نعرف ازاي نصل الى حب الله سبحانه وتعالى يعني حب ربنا اللي بيزرع خاص بيطلع بعد اسبوع واللي بيزرع شجرة مانجا بتطلع بعد 15 سنة احنا عايزين نزرع في قلوبنا شعور عالي قوي قوي حب الله حب الله ده لو انت بتحب الله بجد ما يبقاش في حاجة اسمها حرام ومكروه السجاير حكمها ايه ده مكروه عشان كده بشربها قال لا هو انت لو بتحب حد تعمل يوميا عشرين حاجة بيكرهها مكروه يعني حبيبك بيكرهها ازاي ازاي تعمل حاجة حبيبك بيكرهها اللي بيحب يا جماعة ما عندوش ب... ب... ب... ده ده مستحب مستحب يعني حبيبك بيحبها يعني لو بتحبه هتحبها ازاي انك انت تستهتر بالمستحبات يعني عشان نصل لحب الله انا هديكوا طريق واحد بس يوصلنا لحب الله طب ليه ده الطرق لحب الله كتير قوي اصل يعني يعني انا في نظر انا هو ده الطريق اللي يوصل لحب الله فعلا هو ده الطريق اللي يوصلنا يعني هي قصة معلش كده مثل يعني يعني كان في واحد راح يتجوز واحدة فبيحبها قوي قوي فراح لابوها فقعد مع ابوها كده فبابا بيقول له ماشي يا ابني وانا موافق عليك بس هتدفع مهر كام قال له والله يا عم انا هدفع خمسة جنيه خمسة جنيه يا ابني مهر وشبكة و... قال له خمسة جنيه قال له ماشي يلا اتفقنا خد مراتك يلا وبالسلامه فخد مراته ودخلوا الشقة بتاعته واول ما قعدوا كده فبتقول له الدنيا حر قوي والواحدة تعبت ما انا عايزة حاجة ساقعة ايه انت عايزة حاجة ساقعة انت عايز انا انزل لك ثلاث ادوار واطلع ثلاث ادوار وادفع 75 قرش في حاجة ساقعة انت وقام طردها بره الشقة فقامت رايحة لابوها و... فبقى لا بص يا بنت انا عرفت هو عمل معاكي كده ليه خليكي فشوية وصاحبنا بيحبها وبيحبها بس مسترخصها فقام رايح لابوها قال له انا عايز مراتي قال له لا بص بقى يا ابني الاتفاق القديم ده ما عادش ينفع قال له يعني ايه قال له يعني عايز مراتك قال له اه قال له تدفع لها مليون جنيه شبكه ومهر مليون جنيه قال له اه مليون جنيه مليون جنيه ازاي انا اجيبهم من قال له هو كده يا اما مالكش عندي حاجه هو بيحبها وعارف قيمتها بس كان في الاول واخدها برخص فراح قتل نفسه لغايه ما جاب مليون جنيه وراح اداهم لابوها فقال له خلاص خد مراتك دخلوا الشقه تاني وقعدوا مع بعض فقالت له انا عايزه لبن العصفور ما نفسي اشرب لبن العصفور اللبن العصفور ده انا اجيب لك نزل لف لها محافظات مصر كلها لغايه ما لقى لبن العصفور وجابه لها ليه يا جماعه لانها بقت غالية عنده ليه يا جماعة لانه تعب عشانها يا جماعة لانه ضحى عشانها لانه جاهد عشانها يا جماعة اللي عايز يحب الله يتعب في تنفيذ اوامر الله اللي عايز يحب الله يضحي ويجاهد في المشي في طريق الله كل ما تتعب وتجاهد شهواتك وتجاهد نفسك في الطريق اللي انت فيه تصل لحب الله سبحانه وتعالى اخطر حاجة توصلك لحب الله ده الراجل بيبقى معاه شوية فلوس يروح يشتري بيها عربية ويحطها تحت البيت اي صوت ونش ولا حاجة الساعة 2 بالليل ينط من على السرير يشوف يطمن على العربية باع العربية وراح اشترى حتة ارض كل شوية يفتح الجورنال ويقرا اتمان السماد واتمان الارض ونسي العربيات خلاص باع الارض وحط الفلوس في البنك كل شوية يسأل ارباح البنوك قد ايه والفلوس ومش الفلوس ليه هو قلبه يا جماعة انت قلبك فين قلبك مع مين عشان يبقى قلبك مع الله لازم تبذل الحاجة اللي انت بتحبها لاجل الله لما الفلوس دي يضحي بجزء كبير منها لاجل الله يحب الله ليه لان الحاجة اللي بيحبها ادها ربنا سبحانه وتعالى فده اخطر طريق للوصول الى حب الله اخر عنصر عايز اختم بيه درس الليلة ان يعني مش المشكلة الخطيرة انك تحب ربنا هي مشكلة بس المشكلة الاخطر منها ان ربنا يحبك ربنا بيحبنا ولا لا كل واحد يسأل نفسه دلوقتي ربنا بيحبك ولا لا انا فين منك يا رب ده لو واحد منكم يا جماعه جه الوقت وراح لاصحابه وقال لهم تصدقوا ان الممثله فلانه الفلانيه بتحبني هيقولوا له يا سلام تحبك انت على ايه يعني قال لا ده دي الممثله امال ربنا بقى يحبك على ايه ايه اللي انت عملته عشان ربنا يحبك لازم نسال نفسنا يا جماعه قال انت مش كنت قاعد من شويه تقول ربنا بيحبنا يا جماعه في حب عام وفي حب خاص في حب عام للبشر كلهم ورحمة عامة ولكن في حب خاص زي ما في عطاءات عامة للبشر وفي عطاءات وكرامات خاصة احنا عايزين الحب الخاص فيعني لو قطر ماشي من الصعيد ورايح المنصورة ما بين الصعيد والمنصورة 500 كيلو فلما تركب القطر تبص تلاقي يافطة مكتوب عليها 500 تمشي في القطر شوية تلاقي يافطة مكتوب عليها 450 تمشي في القطر اكتر تلاقي 400 350 300 ايه اليفط دي اليفط دي علامات على الطريق طول ما انت بتشوفها انت عارف انك انت ماشي على الطريق وطول ما الرقم بيقل انت عارف انك بتوصل لهدفك وبتقرب منه طب انت على الطريق ولا لا في الوصول الى الله طب انت بتقرب من ربنا ولا بتبعد انت فينك انا فين منك يا رب انا فين عندك يا رب لازم نسأل نفسنا السؤال ده انا فين عندك يا رب انا هديكوا ست علامات سريعة كل واحد مننا بسرعة يقيس نفسه عليهم ويعرف هو فين من الله العلامة الاولانية اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك انا بحبك وهعينك في حاجة كبيرة اين اقامك اين اقامك اقامك في قيام الليل خلاك داعية الى الله خلى شلتك تلتزم على ايديك خلى صحباتك يتحجبوا على ايديكي خلى اخوك ولا ابوك ولا امك يلتزموا على ايديكوا اين اقامك استعملك في اي وظيفة من وظائف الدين السؤال الثاني او الحاجة الثانية او المقياس الثاني ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه ربنا ما سابوش يقع ربنا عصمه كل اذان فجر ادن علينا وما صحقش خذلان خذلهولك كل مرة واحدة عدت ولا واحد عدى وبطسينا خذلان خذلهولك لو بيحبك هيعصمك لو ليك مقام عنده مش هيسيبك تقع الا اللمم انما انك تقع عذر ورا عذر ورا عذر يبقى بيحبك منين يبقى تاني حاجة لولا ان رأى برهان ربه بيعصمك ولا لا بيعصمك من الوقوع في المعاصي ولا لا تالت مقياس حب الناس ليك ما هو اللي بيحبه ربنا بيضع له القبول في الارض انت ربنا بيحبك يبقى فين حب الناس ليك واحد هيقول بص بقى ده انا كده طلعت ولي من اولياء الله ليه انا كل بنات الجامعة بيحبوني الحمد لله والشكر لله لا يا حبيبي الواحد هيقول له يا عم استنى لا لا لا انا اللي ربنا بيحبني بقى ليه ده ربنا محبب فيا كل الشباب الروش اللي في جامعة المنصورة ده اول ما يعرفوا ان انا طالع الرحلة كله على طول يجي يطلع على طول جري لا يا جماعة حب الناس اصله حب الصالحين واصله الحب اللي مفيش من وراه مصلحة حب لله في الله رابع علامة قيس نفسك على مقاييس القرآن قيس نفسك على كلمة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم ايه مشكورة الله وكان سعيكم مشكورة ده انا عايزك تجيب كل الاعمال اللي عملتها في حياتك تحطها في ايديك كده وتتخيل انك رايح تقدمها بين يدي الله ربنا ما ينظر ليها هيشكر ليك سعيك انا عايزك تقيس نفسك على كلمة نعم العبد عايزك تجيب ورقة الليلة وتكتب كل اللي انت عملته الاسبوع اللي فات وتشوف الورقة دي لو طلعت فوق هتاخد ختم نعم العبد ولا لا هيتختم عليها بنعم النشان ده هتاخده فيه ولا لا رابع سؤال خامس سؤال يا جماعة خامس سؤال يعني انت فين من عطاءات الله احنا قلنا قبل كده اربع عطاءات لازم نفهم كويس جدا العطاءات ديت دي كل ما تجاهد في طريق الله كل ما تشوف منهم كل ما تضحي لاجل الله كل ما تشوف منهم كل ما تقبل على الله كل ما تشوف منهم كل ما تعامل الله بيقين وربانيه كل ما تشوف منهم ايه هم رقم واحد تيسير الهدايه بيصل لك الطريق اليه رقم اتنين الرؤى بتشوف رؤى حلوه بتشوف رؤى موجهه رقم ثلاثه اجابه الدعاء رقم اربعه الكرامات الدنيويه اللي ربنا بيفرج بها كرباتك لما بتلجا اليه احنا فين من الحاجات دي ولكن سادس حاجه واهم حاجه واخطر حاجه في علامات حب الله لاي عبد ان يرزقك الله الاستقامه فالاستقامه هي اعلى كرامه انا اعرف واحد كان متعود يقوم الليل فمره كان تعبان جدا جدا وهو نايم على الكنبه كده في الصاله تعبان ربنا بعت له نمله طلعت روحه لغايه ما صحي اي أيوة والله العظيم طلعت روحه من قبل الفجر بساعتين لا هو فهم انها من عند الله يعني يعني مفيش فايده خلاص قام فضل يصلي لغايه ليه ربنا بعتها له مش هيسيبك مش هيسيبك لانه لو بيحبك هيرزقك الاستقامه لو بيحبك هيوفقك انك تفضل ماشي في الطريق بتاعه فيا جماعة كل واحد يقيس نفسه ربنا رزقك الاستقامة ولا لا اقامك على دينه ولا انت لسه تايه ولا لسه تعبان ولا لسه بتقول انا جديد ومش قادر اعمل الكلام الصعب اللي انت قاعد تتكلم عليه لو انت ربنا بيحبك هيسرك للدين وهيخلي اسهل حاجة على قلبك طاعة الله سبحانه وتعالى يعني آه، عايزين نتعود بقى يا جماعة من آه، هذا الدرس ان شاء الله ان احنا ندي توصيات عملية في الاخر عشان برضو نبدأ نربط الحاجات اللي احنا بنعملها طول الاسبوع بالكلام اللي احنا بنقوله فالتوصية العملية وان شاء الله باذن الله يعني هنحاول باذن الله ان كل اسبوع نسأل مين اللي نفذ ومين اللي ما نفذش ومين اللي اللي اجتهد ومين اللي ما اجتهدش بحيث ان احنا نشجع بعض نشجع بعض على طاعة الله يعني اكبر توصية هذا الاسبوع ان احنا عايزين الاسبوع ده يبقى اسبوع في حب الله عايزين نعمل شوية عبادات كده بس في حب الله يعني نعملها بحب اول حاجة ان احنا نحاول ان كل ليلة نصلي على الاقل ركعتين كل ركعة تمسك مصحف وتقرأ ربع منهم الا لو حافظ طبعا زائد ثلاث ركعات وتر طب انا بصلي اكتر من كده جزاك الله خيرا زود على قد ما تقدر انما اقلها ان احنا نحافظ على ركعتين نقرأ فيهم ربع او ربعين من المصحف في كل ركعة زائد ثلاث ركعات وتر زائد يا جماعة نحافظ طول الاسبوع في كل سجدة على دعاء اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك الطلب الثاني بعد يعني اسبوع اسبوع حب الله سبحانه وتعالى الطلب الثاني انك تروح الليله ولازم كل واحد وكل واحده يعملوا ده الليله تجيب ورقه وتسميها ورقه النعم وتقعد تكتب نعم ربنا عليك اقعد اكتب نعم ربنا عليك في الدين افتكر قصة التزامك وافتكر الصحبة الصالحة اللي ربنا بعتها لك وافتكر نعم ربنا عليك في الدنيا في كليتك وفي اهلك وفي البيت اللي انت ساكنه وفي طولك وفي شكلك وفي شخصيتك وفي افتكر نعم ربنا عليك في كل حاجة وفي دراستك وفي شهادتك وفي نجاحك بعد ما كنت يئست من النجاح السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها افتكر نعم ربنا عليك في كل حاجة في الدين وفي الدنيا افت- افتكر نعمة الاسلام ونعمة القرآن واكتب كل النعم وطول الاسبوع كل يوم تجيب الورقة وتقعد تبص فيها وانت قاعد تحمد ربنا سبحانه وتعالى يعني مثلا انت تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله تقعد تبص في الورقة فبصك في الورقة يطبع الك- النعم دي في دماغك وحمدك مع بصك فيها يطبع الاحساس بشكر الله في قلبك تطلع من الاسبوع وانت قلبك مشحون بشكر الله وحب الله سبحانه وتعالى يبقى اول حاجة اسبوع حب الله تاني حاجة ورقة النعم من اخطر الورق اللي بيفرق مع الانسان في حب الله تالت حاجة آه، ان احنا يا جماعة عايزين يعني اللي بيحب حد بيتكلم عنه عايزين الاسبوع ده كل يعني انت نازل تصور مذكرة انت نازل رايح section ولا رايح round ولا رايح انت نازل كده كده هتقابل الناس كده كده رايح درس وهتقابل اصحابك او هتقابل صحباتك كده كده نخ- نخلي كل كلامنا مع الناس الاسبوع ده عن الله نتكلم عن اللي مش بنحبه نتكلم عنه طب نتكلم عنه زي ما انا ما بعرفش اجيب مدخل يا اخي سبحان الله ده انا كنت بسمع شريط امبارح لقيت الشيخ بيقول كذا كذا كذا وتقعد تتكلم بقى يا اخي ده انا كنت بقرا ايه الصبح سبحان الله وتقوم قاعد تتكلم الكلام ممكن الكلام ملوش دعوه بالايه بس هو اللي قدامك مش هياخد باله هو اول ما ينفعل معاك خلاص هي اه والله يا جماعه اقعدوا اتكلموا عن الله يا جماعة عايزين الاسبوع ده نتكلم عن ربنا كتير اللي فاكر اي آية او اي حديث او اي معلومة قلناها عن حب الله يقعد يتكلم بيها بحيث ان احنا نتكلم عن الله كتير مرة بقى ننال الشرف ده مرة بقى الله يطلع علينا من فوق سبع سماوات يلاقينا بنذكره في ملأ فيذكرنا في ملأ خير منه ولا يا جماعة خلاص متفقين ان شاء الله اللهم انا نسألك حبك اللهم انا نسألك حبك اللهم انا نسألك ان تحبب قلوبنا فيك اللهم انا نسألك ان تجعل حبك احب الينا من كل شيء اللهم انا نسألك حبك اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رب املأ قلوبنا حبا لك يا رب املأ قلوبنا حبا لك يا رب يا رب بكل خطوة خطاها الى هذا المسجد اي شاب او فتاة معنا يا رب املأ قلبه بها حبا على حب وخوفا على خوف ورجاء على رجاء وخشية على خشية اللهم يا رب العالمين لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل حبنا إلا لك وفيك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك واملأ قلوبنا حبا لك ورجاء في رحمتك وثقة فيك وإنابة وإخباتا إليك ويقينا بك ويقينا بك وبجنتك ونارك ويقينا بك وبجنتك ونارك اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ اللهم اجعل حبك احب الينا من اموالنا ومن نفوسنا ومن شهاداتنا ومن اموالنا ومن كل شيء حبيب الى قلوبنا اللهم اجعل حبك احب الينا من ابائنا وامهاتنا واخواننا وازواجنا واموالنا ومساكننا وتجاراتنا اللهم اجعل حبك احب الينا من كل شيء اللهم املأ قلوبنا بحبك وبالشوق الى النظر الى وجهك الكريم وبالشوق الى النظر الى وجهك الجليل الكمي الجميل وبالشوق الى لقائك في من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا اللهم اهدنا ولا تردنا على اعقابنا خائبين يا رب ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك يا رب ثبتنا على قيام الليل وعلى صيام النهار حتى نلقاك يا رب ثبت ثبتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حتى نلقاك يا رب لا تردنا بعد ان جئت بقلوبنا اليك يا رب لا تردنا بعد ان فتحت لنا بابك يا رب لا تردنا بعد ان اذقتنا حلاوة طاعتك يا رب لا تردنا بعد ان اكرمتنا ورفعتنا ونصرتنا على انفسنا وعلى شياطين الانس والجن يا رب اعنا على انفسنا اعنا على شهواتنا اعنا على جحودنا اصلح فساد قلوبنا طهر لنا قلوبنا من شهواتها وشبهاتها طهر قلوبنا من حب الدنيا ومن الغفلة انر لنا قلوبنا بحبك انر لنا قلوبنا بمعرفتك انر لنا قلوبنا وطهر لنا قلوبنا واصلح لنا قلوبنا واحيي لنا قلوبنا واملأ قلوبنا بمعرفتك املأ قلوبنا بمعرفتك واملأ حياتنا بطاعتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك